إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بأهلي وأخواني وأحبابي في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة والليلة بمشيئة الله جل وعلا موعدنا مع اللقاء الحادي عشر في تلك السلسلة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا من الخميس اللي فات للخميس اللي جاي دوت نعمل ايه؟ نختم ختم القران فربنا يحفظنا يحفظكم ان شاء الله يعني الواحد يعني ايه يعني بحسن ظن في كل الاخوه والاخوات الموجودين يعني انا اظن ان شاء الله ان ما فيش حد موجود من الاخوه والاخوات الا ان شاء الله يكونوا ختموا القران برضه من الاسبوع ده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يحفظنا يحفظكم نكتر بقى من صيام النوافل يوم الاثنين ويوم الخميس ان شاء الله صيام وبرضه نختم ختمة تانية إن شاء الله من الخميس ده للخميس اللي جاي إن شاء الله عشان ربنا يحفظنا ويحفظكم وننجو من فتن الدنيا وننجو من عذاب الآخرة وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين لإحنا الحقيقة فعلا إحنا في هذه الأيام بنعيش في فتن عصيبة جدا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل عشان تعرف حجم الفتن دي تأمل معي حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أصحاب السنن سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي حط تحت كلمة اليوم دي ألف خط اليوم يعني إمتى؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يجيلكش واحد النهارده يقول لك بس نحن الفرقة في الناجية وهو اللي أنا بعمله ده هو السنة ويكون خلاف السنة لا الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي أنا وأصحابي طب ما كان يكفي إن هو يقول أنا صلى الله عليه وسلم لا أنا وأصحابي ده عشان فعلا الصحابة رضي الله عنهم يعني التطبيق العملي لسنة النبي ولذلك هنقول ايه نفهم القرآن والسنة بفهم ايه السلف الصالح واعظم يعني جيل في السلف الصالح هم ايه جيل الصحابة الصدر الاول في الاسلام الذين قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه يلونهم فدول يعني جيل فريد طبعا تربوا على يد من رباه الله عز وجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فالمشكلة الكبيرة في هذا الموضوع ان انت بتبحث عن الفرقة الناجية من بين كم فرقة 73 طب ايش عرفك الفرقة الناجية انهي وايش عرفك الطريق الصحيح فين واحنا النهاردة محتاجين احنا نفتقد النهاردة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين نفتقد هذا في الساحة فاحنا النهاردة ازاي نعرف اذا كان النهاردة ممكن تجد بعض الدعاء اللي رحم الله سبحانه وتعالى ممكن يعني تكون البضاعة المزجاة عنده هي الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمناكير والمكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتش عارف الصح فين ويطلع واحد يقول لك انا يعني يعني لا اذكر الا حديثا صحيحا وتلاقي كل الاحاديث اللي بيذكرها احاديث تايواني كلها فانت تعرف منين النهارده عامه المسلمين النهارده الا ما رحم الله عز وجل يعني ليس عندهم علم بمساله الحديث هل ده صحيح ولا ضعيف فالنهارده المساله محتاجه امانه فانت النهارده هو ده الطريق اللي بتبحث عنه اللي هو ايه اللي انت بتسال بيه ربك عز وجل كل يوم اكتر من 17 مره ان ربنا يرزقك الطريق ده اللي هو ايه اهدنا الصراط المستقيم وهو ده الذي يوضح قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه عن سبيله يبقى طريق واحد اللي هو صراط واحد وقدام الصراط ده 72 سبيل على كل سبيل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل سبيل شيطان يدعو إليه متخيل المنظر عامل ازاي؟ مسألة صعبة ما هي سهلة فعشان انت تنجو في أيام الفتن دي المسألة محتاجة أولا أن تعتصم بالله عز وجل وانت المشكلة الكبيرة ان انت ما انتش أذكى من أهل الضلال الذين ضلوا يعني النهارده الخوارج والمعتزلة رؤوس الخوارج والمعتزلة كانوا من أذكى أذكياء العالم تخيل هذا؟ ورغم ذلك ضلوا وذهبوا إلى إيه؟ إلى الهاوية ولا حول ولا قوة إلا بالله تخيل معايا المنظر العجيب ده حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيقاسم إيه؟ غنائم حنين إيه اللي حصل جاله رجل كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج اللي هو ذو الخويصرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء أدب قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك فمن ذا الذي يعدل إن لم أعدل أنا هو مين أحق بأنه يعدل في الدنيا دي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه لن يعدل فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه طلع السيف وإيه قال لك نخلص المسألة يعني فأول ما شافوا كده النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا خالد دعهم سيبه فإن هذا الرجل له أصحاب يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم وفي رواية لا يعدو حناجرهم يمرقون من الإسلام يطلعوا بره الإسلام كما يمرق السهم إيه من الرمية ده مين دولت؟ ده الخوارج تخيل بقى الخوارج دول كان أحوالهم عاملة إزاي كانوا عبادة عجيبة الشكل وبعدين النبي عليه السلام بيقول الكلام ده لمين ده بيقول يحكم أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم صيام مين وصلاة مين ده كان النبي عليه السلام كان بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص انت عارف طبعا كان كان مثالا يعني في عاليا جدا في العباده كلكم عارفين كده وعارفين قصه زواج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شغوف جدا بالصيام والقيام وقراءة القرآن لدرجة أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في أن يأذن له أن يختم القرآن كل ليلة فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أختمه فقد قال له في شهر قال له أوتيكوا أكثر من ذلك قال له خلاص سبعة أيام أوتيك أكثر من ذلك قال في ثلاثة أيام ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة ده له رخصة نقرأ القرآن في إيه؟ كل ثلاثة أيام وبعدين طب والقيام أنا عايز أقوم كل ليل قال له لا ما ينفعش طب أعمل إيه يبقى, يبقى إيه جزء إيه لبيتك ولأهل بيتك وجزء من كذا وجزء فأعطي كل ذي حق إيه حقه وبعدين طيب الصيام بقى أصوم كل قد إيه قال له صم مثلا ثلاث أيام في الشهر قال له أوتيك أكثر من ذلك قال يعني صوم الاثنين والخميس والثلاث أيام قال له أعطيك أكثر من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك أحب الصيام إلى الله ذاك صيام نبي الله داود عليه السلام فتخيل كل ده بقى مين بيعمله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص واحد عمال بيصلي طول الليل وصيام يوم بيفطر يوم ويصوم يوم كان الأول بيصوم الظهر كله قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم صيام تخيل مع ده كله حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم طب ازاي عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طول الليل عمال يصلي يحكر صلاته الى صلاتهم ايوه نعم شوف تخيل وعلى الرغم من ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه وشوف في امر زواج عبد الله بن عمرو بن العاص هو ما كانش عايز يتجوز هو كل حياته كان مشغول بالله سبحانه وتعالى قلبه كله مليان حب لله فيعمل ايه الحديث رواه مسلم قال زوجني ابي مين اللي بيقول كده عبد الله بن عمرو قال زوجني ابي ابوه عايز يفرح بيه طبعا ابنه نفسه يشوف ولاده مش شوف ولاده عشان اعز الولد الولد الولد لا ده هو عايز يعني الذريه دي تطلع فتعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكونوا دعاة ايه مهديين باذن الله عز وجل فالمهم قال زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج انا ما كنتش عايز اتجوز المهم في ليله الدخله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عارفين طبعا الحكايه دي كلها اول ما دخل وتزوج امراه جميله دينه واول ما دخل بها قام يصلي قيام الليل وطبعا هي وراه والا هتتطلق فوقفت تصلي وراه قد ايه يا اخوانا هتعرف الله يبارك فيكم 16 جزء من اول البقره لحد اخر الكهف حد عمل كده الدخله ولا انا والله ف... فسبحان الله 16 جزء فين في ليله الدخله فلما صبح الصبح سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه وقت فراح قام ايه دخل على زوجة بني زوجة ابنه فقال لها كيف حال عبد الله ها اخباره ايه قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنفه هو ما عرفش ده كنت انا ذكر ولا انثى حتى هو كل اللي عمله أهم ما شاء الله من أول ليل لآخر ليل كله إيه صلاة لله سبحانه وتعالى قالت نعم شوف أدب المرأة سبحان الله مش تقول لك خدت أشيرة خروج نهائي لا لا يعني سبحان الله شوف أدب أدب عند المرأة ما شاء الله النساء متربية هتقول إيه نعم العبد إيه لربي هو مالناش دعوة بيه احنا خالص نعم العبد لربي لم يفتش لنا ايه عن كنفه فسبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص شوف قد ايه نهموا في العباده والطاعه والصيام والقيام وعلى من ذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه ايه الى صيامهم اذا المساله محتاجه ايه محتاجه ان احنا يعني والذين جاهدوا فينا اه لا نهدينهم سبلنا محتاجين ان احنا فعلا نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى ونخلي رحله الدار الاخره دي بفضل الله تكون سبب لتغيير آه، جذري في انفسنا احنا محتاجين يا اخوه والله ولا اقول هذا لاحد من البشر بل بل ابدا بنفسي كلنا محتاجين نتربى تربيه اسلاميه كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عايزين برضو الاهتمام بالتربية الروحية والقلبية والايه والسلوكية عايزين الناس تشوفنا يحسوا فعلا بالإسلام من خلالنا فنسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا الإسلام آه، مردا جميلا فالشاهد من ده كله إن احنا عايزين إيه عايزين النجاة وقد قلت وسائل النجاة في هذا الزمان طب نعمل إيه يبقى لابد ان احنا ايه آه نحاول بقدر الامكان نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونستعين به ونحاول بقدر الامكان نعين بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى احنا اتفقنا النهارده الخميس الخميس اللي جاي ان شاء الله يبقى صومنا اثنين وخميس وايه وربنا يبارك فيكم ركعتين قيام مش كتير والله يعني قبل الفجر كده اظبط المنبه قبل الفجر نص ساعه مش هنقول ساعتين ثلاثه يعني شوف السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان اذكر واحد من السلف كان عنده 90 سنه بل عدى ال 90 سنه كمان فلو بيبكي في يوم قالوا له ما اعلام البكاء قال لهم والله ضعفت الهمم ضعفت الهمم وفترت ايه اللي حصل قال لهم ما استطيع ان اقوم الليل الا ب 500 ايه بيقول لك ضعفت الهمم ما لو كان بيصلي قبل كده قد ايه يبقى كان بيصلي بالقران كله بقى وقد ثبت بالفعل في اثر صحيح كالشمس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان يصلي بالقران كله في ركعه الوتر رضي الله عنه وارضاه فدي حاجه يعني ثابته آه، باثر صحيح كالشمس ولذلك سبحان الله نتيجة ان النهاردة ما فيش عدد كبير من اهل الصلاح اللي يعينوك على طاعة ربنا ولذلك كان اول علامة هنتناولها النهاردة وهي العلامة آه، رقم 23 احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت اللي هي ذهاب اهل الخير والدين علامة 23 من علامات الساعة الصغرى ذهاب اهل الخير ايه والدين احنا قلنا هما كام علامة 60 علامة قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض يعني إيه شريطته؟ يعني أهل الدين والخير وإيه والصلاح هم دولت حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة اللي هم مين؟ اللي هم الأراذل ومن لا خير فيهم الناس اللي هم إيه؟ ما فيهمش لك الخير خالص ويبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا الكلام ده يبقى امتى؟ لما تكتر المعاصي قوي في أهل الأرض ولا يجدون من ينكر عليهم كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى ده شوف الرواية الثانية بقى عند البخاري رواية عجيبة جدا قال صلى الله عليه وسلم حد صلى عليه النهارده عليه الصلاة والسلام آه، قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة يعني ليس لهم أي قدر ولا قيمة عند الله سبحانه وتعالى وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة تخيل واحد عنده 100 جمل تخيل ممكن الواحد يلاقي عنده 100 جمل ويبحث عن جمل يصلح للسفر فلا يجد فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف أهل آخر الزمان فبيقول إنما الناس كإبل مئة زي واحد عنده 100 إبل وكلهم ما لهمش لازمة إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة وده اللي بيحصل من دول الحقيقة يعني يمكن تحس كده لما تشوف أحوال الموتى ربنا يرحم جميع موتى المسلمين تحس إن الناس الطيبة هي اللي بتموت في الغالب يعني صح ولا لا؟ اه في ناس كوي- مش كويسه برضه بتموت لكن ايه الغالب في هذا الزمان ان الناس الطيبه اللي بتموت ليه؟ لان في علامه من علامات الساعه الصغرى اللي هي ايه؟ اللي هي انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق ف آه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا برضه من يعني من نتيجه قله اهل الصلاح في هذا الزمان فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا بيوصينا بايه؟ يقول كما عند الترمذي باسناد الحسن اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا ايه؟ فزوجوه الفاء للترحيب وايه؟ والسرعه ليه؟ قال لك لان الصنف ده هيكون نادر جدا في اخر الزمان انك تجد انسان صالح صالح بالفعل مش صالح بس بالمظهر لا انسان صالح يحمل الصلاح بين جنبيه انسان تقي يعرف ربنا بيتقي الله في بنات الناس يغض البصر يقرا القران يصلي قيام الليل يعني يعني كل الاعمال الصالحه يقوم بها ويرجو رحمه ربه عز وجل فهذا الانسان اذا وجدته جوزه بنتك على طول من غير حتى هو ما يطلب آه، زي ما كان سيد الصحابه كانوا بيعملوا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حديث في البخاري لما ذهب وعرض حفصه على مين؟ على ابي بكر وعلى عثمان ايه المشكله؟ عيب مش عيب ايه المشكله لما تيجي النهارده تقول لاخ صالح وهل لك في زوجه صالحه؟ اه ليه في زوجه صالحه عايز اتجوز طب تعالى شوف انت وانا مش هزعل لو ما عجبتكش انا ما فيش اي مشكله خالص انا كل ما في الامر اريد ان انا يعني انتقل بنتي رجل صالح منتهت المشكله جه شافها ما مش عايزين نقول ما عجبتوش لان ما فيش اخت مسلمه ما تعجبش اخ مسلم انما نقول ايه ما فيش وفاق ربنا مش رايد ولذلك احنا بننصح اي اخ يروح لاخت عشان يتزوج يعني عايزين يبقى عندنا ذوقات عاليه لما نروح هنجلس الاخ هينظر للاخت ويستخير ربنا سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويروح وينوي بهذا اللقاء الدعوه الى الله عز وجل قبل اي شيء بمعنى بدل ما تخش تروح لزوجها تشوفها اخت تشوفها عشان تتجوزها ما انصحش اي اخ يروح لا بتورته ولا جاتوه ولا بسبوسه ولا الكلام ده كله الكلام ده كله لا يفيد ولا يؤتي لا انت روح وانت رايح لهم مجموعه شرايط كتب اي حاجه سواكات اي حاجه تعينهم على طاعه الله عشان حتى لو انت ما وفقتش في الزواجه دي فعلى الاقل انت دعوتهم الى الله عز وجل خلي اثر كده تتركه في هذا المكان عشان ربنا ينفع بيه ويكون في ميزان حسناتك خد شويه كتب خش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتروح هناك شفت الاخت لو شفتها طب افترض ان انت ما فيش قبول تمام امشي يا اخت ان شاء الله استخير ربنا ويستخير ربنا وتمشي من عندها وبعد ما تستخير ربنا بالفعل وحسيت برضه بعدم ال- الارتياح تتصل بيهم بكل ذوق وادب تقول لهم والله يا جماعه انا استخرت ربنا واسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها باخ افضل مني لان انا شايف ان هي انا ما استحقهاش فلذلك النبي عشان بيوصينا بيه ليه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا ايه؟ جوزوه على طول الا تفعلوا تكن فتنه في الارض ايه؟ وفساد العدو في المقابل برضه كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه بيوصي الرجال برضه تنكح المراه لاربع خد بالك لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها لو طلبت اختي للدين للدين فقط والله العظيم ربنا يسوق لك اخت جميله ودينه وعندها اخلاق واسرتها اسره طيبه وذات حسب ونسب ومال كل ده يجتمع لك اذا اردت الدين فقط ان شاء الله جل وعلا يبقى النهارده اول علامه الكلمه النهارده اللي هي ذهاب اهل الخير والدين العلامه اللي بعدها العلامه رقم 24 اللي هي ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار او وسوء المجاوره ودي طبعا يعني علامه اكثر علامه هنقف معاها النهارده حديث رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة طب الفحش والتفاحش ده يعني إيه؟ يعني كثرة المعاصي والذنوب والناس بتتفاخر بقى يقول لك ده أنا أنت ما تعرفنيش بقى ده أنا زمان كنت بعمل وبسوي وبسافر وبروح وباجي ومش عارف إيه و... يعني آه في ناس كده عياذا بالله ربنا عارفين عارفين أسباب الفحش والتفاحش ده إيه؟ ثلاث حاجات أول حاجة الشح يعني ايه الشح يا اخي؟ لا مش البخل الشح ده الحرص الشديد وده هيوضحه لك في الروايه دلوقتي تاني حاجة عدم العلم بالله عدم العلم ايه بالله العلم كم نوع العلم نوعين علم بالله عز وجل وهو ده الذي قال فيه عز وجل انما يخشى الله من عباده ايه العلماء اللي هو العلم اللي هو الخشيه خشيه الله عز وجل ان تعلم ان الله مطلع عليك ويراقبك ويعلم سكناتك وحركاتك سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء وهو مسيطر عليك ومطلع عليك في ايه في كل لحظاتك وسكناتك يبقى ده علم بالله فنتيجة ان الناس عندها شح شديد جدا حرص شديد جدا على الدنيا وعلى حطام الدنيا الحاجة الثانية عدم علم ايه بالله ما فيش خشية من الله ثالث حاجة اتباع الامم الكافرة ولا حول ولا قوة بالله اول حاجة اللي هو الشح ولذا جاء في الحديث اللي رواه ابو داود بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح سبب هلاك الامم اللي قبلنا كان ايه كان الحرص الشديد ده طب الشح عمل, عمل فيهم ايه قال امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعه فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا يبقى دي سبب ايه من اسباب ايه الفحش والتفحش وكثرة المعاصي وانتشارها يعني في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الثانية عدم العلم بالله سبحانه وتعالى، الإنسان لو عنده خشية من الله سبحانه وتعالى ما يقدرش أبدا يقرب معصية الله، عشان كده ربنا أجزل العطاء لأهل الخشية، فقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولذلك النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم لما سأله جبريل عليه السلام: وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك سبحان الله الحاجة الثالثة من أسباب انتشار الفحش بقى اتباع الأمم الكافرة قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني مين غيرهم وفي رواية ومن الناس إلا أولئك سبحان الله انتوا عارفين طبعا النهارده اليهود ملوك نشر الرذيله والفواحش بين المسلمين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ملوك الدعايه والاعلام على وجه الارض كلهم مين هم اليهود زيك النهارده ربنا عارفين عارفين افلام الجنسيه والبلاء اللي موجود في الانترنت وده وده كل ده من اللي قام عليه اليهود ليه لان هم عارفين انه لا سبيل لهدم العقيده في قلب المسلم الا من خلال الفاحشه هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي لا هم عايزين المسلم يبقى من غير اسلام عايزين مسلم في البطاقه بس وده اللي حصل عند كتير النهارده يعني احنا النهارده بنقول عمالين بقى لنا سنين بندعو ايه بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين لسه ما فضلناش نفسنا للامم الثانيه فالملوك زي ما قلت لك اليهود ملوك الدعايه ولذلك هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يكشفوا وجه امراه واحده قدروا ما قدروش امراه مسلمه ذهبت الى سوق بني قلنقاع وراحت هناك عشان ايه تشتري ذهب جلست جنب البياع اليهودي على جنب كده هو قاعد عمال بيبيع ويشتري وهي ادته الفلوس منتظره يجهز لها الدهب فقعد على جنبه ولكن نفسها جنب حيطه يجي يهودي خبيث عايز ايه يكشف وشها فراودها اكثر من مره فابت فيعمل ايه راح رابط طرف الطوب بتاعها من تحت في ايه في طرف من فوق فلما قامت انكشفت ايه آه، عياذا بالله يعني رجليها من ورا فصرخت المراه ليه مش متعوده على كده فلما فعلت هذا مين اللي واقف واحد مسلم غيور ايام ما كانت النخوه ماليه قلوب الرجال رحمه الله على الرجال فالمهم اول ما شاف المنظر دخل على اليهودي فدخل قتله مين اللي شافوه اليهود راحوا قاموا قتلوا مين المسلم هذا رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم الخبر راح مطلع جيش كامل وراح طارد ايه يهود بني قينقاع من المدينه كل ده بسبب ايه ان اليهود حاولوا يكشفوا وجه امراه فقط ما قدروش النهارده عاملين ايه بقى النهارده معريين اكتر المسلمات بايه قال لك احنا ما ينفعش المسلمين دول نحاربهم المسلم النهارده احرص على الموت من حرص اليهود على الحياه شوف ولا تجدنهم احرص الناس على ايه على حياه نكره اي حياه يهودي ده تشغله في اي حاجه تقول له تعالى اكنس مش عارف ايه تعالى سلك مجاري اعمل اي يقول لك اي حاجه المهم اكل عيش هو ده حياته حياته هي الدنيا وبس ولا تجدنهم احرص افعل تفضيل اهو احرص الناس على حياه نكره اي حياه ايا كانت خسيسه كريمه ما تفرقش معاه المهم هو عايز يعيشه بس فسبحان الله شوف حرص اليهود على الحياه ده ما يجيش ربع حرص المسلم على الموت فهم اليهود عارفين لا يقاتلونكم جماعه الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم ايه شديد اه ما يقدرش يقاتلك ابدا وش لوش كده ابدا ما يقدرش فيعمل ايه يقول لك بس خلاص يبقى حرب المسلمين لا تكون الا من خلال ايه الشهوات والافلام العياذا بالله القبيحه وكذا وكذا وكذا كل ده ايه خرج المسلم عن دينه يبقى احنا كده كسبانين قدروا يعملوا كده فعلا من خلال بيوت الازياء في هذا الزمان ومن خلال الاعلام اليهودي من خلال كل دوت قدروا فعلا يعروا اكثر المسلمات ولا حول ولا قدر بالله ولذلك انا يعني دايما بركز على الكلام على الحجاب ليه؟ لان انا بقول لكل اخت النهارده معانا النهارده بره اي اخت سواء من محجبه او مش محجبه المحجبه ان ربنا يثبتك واللي مش محجبه بنقول لها حجابك بنعتبره صفعه على وجه كل يهودي دي حقيقه فعلا يعني يعني هم كل حرصهم على ان هم يفسدوا الامه من خلال افساد ايه المراه المراه لو فسدت المجتمع كله هيفسد فعشان كده لو اخت النهارده لبست حجاب يبقى كانها صفعه على وجه كل يهودي فالمهم فاحنا النهارده بنتكلم عن ايه العنصر ده ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم بنقول عفى الله عما سلف احنا ما بنعقدش حد من حياته يقول عفى الله عما سلف الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ده يقينا فلذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمزح مع الصحابه وكان يقول لهم انا اكثر واحد فيكم عنده حسنات كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال لهم لان انا في الجاهليه كنت اكثر واحد عندي سيئات فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات يقين في الله هو شاف حاجه ما شافش لكن يقينه في الله حسن الظن حسن الظن احنا قاعدين النهارده في المجلس الطيب ده ربنا يبارك في جميع جميع الحاضرين عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله ان احنا ان شاء الله مش هنخرج من النادي الا وقد اعتق الله رقابنا من النار بس خلاص بقى عندنا حسن ظن والله عند والله الواحد ده حساسها ان شاء الله والله لو كان الفلوس يا اخوه اقسم بالله العظيم بقى يعني ما استطعنا ان نجمع وعشر معشر اللي قاعدين قدامنا ده ابدا والله انما عشان اكرم عشان ان كل اللي جاي لله سبحانه وتعالى ان شاء الله تجمعت هذه القلوب فلذلك النهارده من سوء الادب مع الله عز وجل ليه الانسان يجهر بالمعصيه هل في انسان ما بيعصاش ربنا ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو وقعت في معصيه اوعى تكلم الناس عن المعصيه دي ما تجيش الصبح تقول للناس ايه ده انا عملت امبارح وسويت لا ما تقولش كده استتر بستر الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كل أمتي معافى إلا صنف واحد إلا المجاهرين وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالمعصية فيستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عز وجل عليه فيحدث بما فعل اوعى تجهر بأي معصية لأن الجهر بالمعصية مشكلته كالآتي عارف إيه؟ مشكلة الجهر بالمعصية إن أنت بتدعو من حولك لفعل نفس المعصية فربنا عافينا وعافيكم الحاجة الثانية لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وبعدين ايه وقطيعة الرحم شوف بقى قطيعة الرحم الرب عاملة ازاي في تناقض بين الناس الناس النهارده ممكن تسال واحد اخر مره زرت عمك امتى يقول لك والله من خمس سنين طب ما بيتكلموش في التليفون ابدا والله مش فاضي طب وخالتك برضه نفس الحكايه من خمس سنين طب مش عارف مين سبحان الله وصلت الواحد النهارده مقطعه اقل القليل يا اخي اقل القليل بالتليفون طمن على الناس كلها النهارده لازم تعذر بعض المواصلات صعبه والاماكن بعيده والناس مشغوله وظروف الناس وحياتهم الناس كلها تعذر بعض لكن في نفس الوقت يا اخي ما بقاش في قطيعه رحمه اتصل بعمتك سلم عليها اتصل بعمك بولاد عمك بولاد خالك وهكذا حتى تكون ايه صله رحم موجوده قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم حديث يعني يرعبك من قطيعه الرحمه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم من سره ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره أو في أجله يعني يتمد في عمره فليصل رحمه في تجربة جميلة قوي عملها أخ احنا مش عايزين نقول تجربة يعني يعني احنا ما بنجربش لكن أقصد يعني في فعل فعله أخ أخ فاضل جدا ربما يكون جالسا الآن بيننا هذا أخ بيحكي لي بيحكي لي التجربة دي والله بيحكي لي من حوالي أسبوع بيقول لي هو عنده محل محل أحذية فبيقول لي نسبة المبيعات يعني الحمد لله عالية فبيقول لي آه ففي ليا قريب انا بقالي سنين طويله جدا ما زرتوش فعلمت ان هو مريض ودخل المستشفى فبيقول لي اول ما علمت ان هو مريض ودخل المستشفى قلت راح ازوره يعني لما قرات قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يبسط له في رزقه وان ينشا له في اثره فليصل رحمه فقلت اروح يعني مش طلبا للرزق ولا غيره بس هو بيقول يعني ايه برضه حسيت ان الحديث يعني فيه كده ترغيب عالي جدا قلت اروح فذهب وزار هذا الرجل بيقسم بالله عز وجل في اخ شغال عنده في المحل فبيقسم بالله عز وجل بيقول والله في نفس اليوم بتصل بالمحل اخر اليوم فالاخ اللي ماسك له المحل بيقول له والله المبيعات النهارده ثلاث اضعاف المبيعات بتاع كل يوم ثلاث اضعاف من سران يبسط له في رزقه فبيقول ايه جيت رحت له اليوم الثاني قمت زايره برضه نفس المريض ده بيقول له والله واتصلت بالاخ في اخر اليوم يقسم لي بالله عز وجل ان المبيعات ثلاث اضعاف برضه المبيعات اللي في كل يوم قال فقلت في اليوم الثالث ما اروحش فما رحتش فرجعت المبيعات زي ما كانت الاول فرحت اليوم الرابع فرجعت المبيعات قد كل يوم ثلاث مرات دلوقتي ما شاء الله ما بيبطلش بقى مروحه زمان دلوقتي جاب الشبح ربنا يستر عليه فاخ فاضل يعني الحقيقه يعني ربنا يبارك فيه وان كان لا احب احب ان اذكر اسمه لكن هو اول حرف من اسمه اشرف ابو طالب يعني يبقى رابع حاجه ايه يا اخوان بس بعد ما بطلت صلى الله عليه وسلم الكلام عن سوء الجوار سوء الجوار يا اخوه ربنا يحفظنا يحفظكم اتكلمنا قبل كده عن حسن الجوار عايزين نراعي جيراننا يا اخوانا عايزين نراعي جيراننا جارك دوت حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ايه سيورثه شوف بقى وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ووصية النبي إيه لأمته والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أبو ذر يقول له من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فلا يؤذي جاره الرواية الثانية عند مسلم الرواية الأولى دي في الصحيحين الرواية الثانية عند مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ده من الإيمان بالله واليوم الآخر يا إخوة قلنا قبل كده برضه الشباب ربنا يحفظنا ويحفظكم يتقوا الله ما يطلعوش البلكونات والشبابيك بملابس القط والحاجات ديت ولا برضه النساء يطلعوا برضه ملابس كده لأن هذا من مراعاة الجيران برضه في نقطة مهمة جدا مهمه جدا وبيعاني منها ناس كتير احنا بنحاول بس نعالج بعض المشاكل في المجتمع والحمد لله الكل بيستجيب بفضل الله ربنا يحفظ الجميع يا رب بعض الناس مبتلى بسماع الاغاني فيجي مثلا ايه بالليل مولعه الاستيريو عنده وعلى اغنيه بيحبها وعلى الاخر والناس مش عارفه تنام فلما يجي واحد يساله يقول له يا اخي ربنا يحفظك بعد اذنك وقت شويه يقول له والله انا في بيتي انا حر ايوه انت في بيتك في حالتين اذا الناس ما شافوش حاجه منك غلط فانت في بيتك انت جوه بيتك يعني اقفل بيتك واعمل اللي انت عايزه وانت في بيتك برضه لو الناس ما سمعوش حاجه تتعبهم تمام لان صوتك واصل جوه بيتي طب واحد تاني يقول لك بقى لا انا ما بعملش كده انا ما بولعش اغاني انا بولع القران على اخره وانام ايوه بس اللي جنبك مش عارف ينام سبحان الله ده قران اقول لك ايوه هو قران فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا يبقى النهارده في واحد مريض عايز ينام القرآن احنا حد حد قال ان القرآن ما يتسمعش يتسمع بس انا اولع على قدي واسمع لان في غيري ممكن يكون مريض ونفسه ينام وفي غيري برضه بلاش ده كله في غيري نفسه يقرا قرآن هو بيقرأ في الصورة غير ان انت بتسمعاه وعايز يقرأ الورد بتاعه بيكمل فانت كده هتشوش عليه اذا فالانسان يراعي جيرانه يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم العلامه اللي بعد كده انتشار الربا العلامه اللي 25 انتشار الربا واكل الحرام طبعا آه حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الطبراني في الكبير ورواته رواه الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه يظهر الربا يظهر ايه الربا يظهر دي معناها ينتشر انتشار عجيب جدا وانتوا شايفين النهارده المعاملات الربويه المنتشره النهارده النهارده اليهود قدروا ان هم يتفننوا في ان هم يوصلوا لك كل المعاملات اللي فيها شغل وده برضه زي ما قلنا قبل كده في العلامه اللي قبل اللي فاتت برضه ده من اتباع الامم الكافره اللي هو ايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر هو بقى دي مشكله اللي هم مين اليهود والنصارى طيب اليهود ماذا وصفهم الله عز وجل في كتابه قال سماعون للكذب اكالون للسحت فانتشر الربا بسبب ايه؟ ان اكتر ناس بينشروا الربا هم اليهود، والناس كتيره بيقلدوا افعال اليهود، فبالتالي تاثرت فيهم ايه؟ محبه ايه؟ المعاملات الربويه ولا حول ولا قوه بالله، ودرهم ربا، درهم واحد ربا ياكله الرجل اشد عند الله عز وجل من 36 ثانيه ولا حول ولا قوه بالله، حديث صحيح. فدي مشكله كبيره جدا موضوع الربا، موضوع الربا دي دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قال فيها ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يا الله حرب مين يقدر يحارب ربنا؟ طبعا احنا شفنا عذاب اكل الربا فين؟ في الكلام عن عذاب القبر فاكرين؟ ان هو بيعمل ايه؟ يسبح في نهر من الدم زي ما مص دماء الناس من المعاملات الربويه يسبح في ايه؟ في نهر من الدم ويلقمه الرجل بالحجاره في فمه يفضل في العذاب ده في القبر ايه؟ الى يوم القيامه. وحرص الناس على اكل الحرام في اخر الزمان برضه من علامات الساعه حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام بالله عليكم المنظر ده ما بشوفش اليومين دولت كتير جدا من الناس يبقى شغال في حاجة حرام فلما تقول له يا أخي ربنا يحفظنا ويحفظك ده ده يعني شغلانة الحرام يقول لك يا عم هو أنا لوحدي يا جت عليا أنا ما كله بياكل من الحرام لا ما تقولش كله إن شاء الله في ناس مسلمين أفاضل لا يأكلون إلا حلالا إن شاء الله جل وعلا فسبحان الله عدم حرصه شوف تخيل تخيل المنظر العجيب ده الامام البخاري طبعا ما فيش حد في الدنيا ما يعرفوش ابو الامام البخاري حد يعرفه حدش يعرفه لانه كان ايه آه هو كان رجلا تاجرا ولم يكن ايه من اهل العلم لكنه كان يجالس اهل العلم كان صديق شخصي للامام شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك والائمه كتير جدا فكان يجي مثلا يعمل ايه عايز يعمل صفقه تجاريه كان يقول للامام مثلا عبد الله بن المبارك يقول له انا هعمل كذا وهشتري كذا وابيع كذا ومش عارف ايه اه في شبهه او في حاجه يقول له لا ده الموضوع ده فيه شبهه خلاص مش في حرام في شبهه تخيل خلاص مش عايزين طب اللي هعمل كذا وكذا لا ده حلال خلاص يخش فيه عند موت ابو الامام البخاري عند موته جاب جاب ابنه اللي هو امام البخاري قال له يا بني لقد تركت لك ألف ألف دينار ألف ألف يعني كام؟ مليون تخيل مليون في عهد الإمام البخاري يعني أنت النهاردة كنا في السبعينات لما نسمع كلمة مليون دي كنا دماغنا تلف فشوف تخيل بقى ألف ألف ده في عهد مين؟ في عهد الإمام البخاري سابهم له ليه؟ عشان يطلب العلم ويتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. فقال له أبوه لقد تركت لك ألف ألف دينار والله ما أعلم منه دينارا فيه شبهة مش حرام شبهة عارفين دايرة الحرام؟ أصلا أصلا دايرة الحرام بسيطة جدا صغيرة والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالى نعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها كون انها تتعد يبقى الباقي كله ايه؟ حلال. انا بقول لك ال ال مثلا ببيع لك عربيه بقول لك العربيه دي يا دوب فيها كذا وكذا والباقي كله سليم خلاص. زي ما مره في درس من الدروس بتكلم عن الموضوع ده فاقول فجيت لما جيت ابيع العربيه القديمه بتاعتي فجبت الاخ اللي هشتريها وكده فقلت له انا عايز قلت له انا ابيعها لك حاضر وابيعها لك بيعه راجل مسلم يعني يعني يكون فيها صدق بفضل الله عز وجل اقول لك عيوبها قبل ايه؟ قبل مميزاتها فالعربيه الشافيه مقطوم من يمين وشمال وملحوم وكده يعني والاوائم كلها متدغدغه ومتظبطه يعني والموتور مفوت يعني والشنطه من ورا متطبقه انما الباقي كله سليم ف... فاخ قال لي وانت خليت فيها ايه؟ المهم يعني ايه؟ فسبحان الله فانت عارف دايره الحرام بسيطه جدا ودايره الشبهات كبيره قوي كبيره جدا ودايره الحلال اكبر فالناس عملوا ايه في هذا الزمان؟ ضيقوا دايره ايه؟ الحلال ووسعوا دايره الحرام وحطوا نفسهم في حرج شديد جدا. حديث في الصحيحين النبي عليه الصلاه ايه؟ الحلال بين واضح جدا والحرام بين ده باين وده باين، في حد ما يعرفش الحرام؟ يا راجل ده القط عارف الحرام. صح ده؟ نجيب الدليل؟ خد عندك الروايه بس اتفضل صلى الله عليه وسلم. لو انت النهارده قاعد بتاكل لحمه وانت قاعد بتاكل لحمه والقطه جت فهي بتبص لك كده طبعا بتبص لك بصه كده وتسبل لك عينيها عشان قلبك يحن عليها فقمت انت رامي لها حته لحمه هتعمل ايه؟ هتقعد تاكلها كده وتمخمخ كده وتمصمص جنبك وايه؟ وقاعده بقى مبسوطه يعني في امان انت اللي مدانا طب لو هي بقى سرقت الحته هتعمل ايه؟ فهتجري هتجري على طول ليه؟ لان عارفه ان ده حرام فسبحان الله يبقى القطه نفسها عارفه الحلال من الحرام يبقى الانسان مش عارف كل واحد عارف الحلال من الحرام لكن في مساله بقى هي اللي صعبه على الناس ليه وبينهما امور ايه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس طب نعمل فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه شبهه احنا مش عارفين نعمل ايه قال لك بقى ايه الاثم ما حاك ايه في صدرك وكرهت ان ايه ان يطلع عليه الناس لما تيجي عند الشبهات انت ما انتش عارف مجرد سؤالك للعالم عن هذا الامر ده دليل على انك انت اصلا مش مرتاح له قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات اعمل ايه خش على ايه على دائره الحرام على طول انما طول ما انت في الحلال بعيد عن الشبهه يبقى انت ابعد عن ايه عن الحرام فحديث النبي عليه السلام لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال ام من حرام طبعا زي ما قلنا حرص الناس النهارده على مساله الرزق وقلق الناس على الرزق وعلى المستقبل وبكره اصبح شديد جدا فالنهارده بنقول يعني يعني نذكر الناس بقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون لازم يكون عندك يقين وثقه في مساله الرزق، الرزق ده يعني لن لن ياتي انسان فياخذ رزقه، وليه ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم؟ مع ان حقيقه الرزق نفسه فعلا في الارض مش في السماء. لكن مقادير الرزق فين؟ في السماء. فلو حد عايز يقطع رزقك يطلع فين؟ يطلع يجيبه من السماء. هيقدر؟ ما يقدرش عشان كده لازم يكون عندك مسألة اليقين في الرزق دي تكون عالية جدا فشوف سبحان الله فتقوى الله عز وجل واليقين في مسألة الرزق هي دي اللي ايه فضل الله سبحانه وتعالى تسوق لك الخير كله في الدنيا والآخرة واحنا عارفين قصة المبارك فاكرين قصة المبارك ونوح بن مريم قصة المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح بن مريم كان عنده بساتين وايه وأراضي كتير فقال له يا مبارك اذهب آه لتحفظ او لتراعي آه البساتين بتاعتك فراح هذا الرجل الصالح اسمه المبارك فلما وصل هناك فضل قاعد ثلاث اربع شهور الراجل الثاني ما بيروحش يطمن غير بعد اربع شهور او خمس شهور بعد ثلاث اربع شهور راح يطمن على بساتينه معاه بعض الضيوف فنادى على المبارك وقال يا هو يا مبارك ائتني ببعض العنب وبعض الرمان راح جايب له عنب ممرر كده وايه ورمان ممرر برضه فقال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض قال يا سيدي انك ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني ايه لاحفظه انت معتني عشان احافظ على البستان انما ما معتنيش شكله قال له انت ما دقتش اي حاجه من البستان ده خالص طول الاربع شهور قال له والله ما ذقت ذواقا ابدا منه فتعجب فظن ان هو بيكذب في بدايه الامر فراح للجيران قال لهم عمركم ما شفتوا هذا الشاب بياكل من البستان قالوا لا والله ما وجدناه ابدا ياكل من البستان فتعجب وعلم انه امام شاب ورع تقي يراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة فناداه قال يا مبارك تعلم أنني ليس عندي إلا بنتا واحدة هي دي اللي أنا طالع بها من الدنيا وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم عشان يتجوزها فيا ترى لمن أزوجها أنا عايز أستشيرك أنت بالذات لأنك رجل مؤتمن فقال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون للمال وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال وإن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك قال أنا من إيه من أتباع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وسوف أزوج ابنتي لأتقى الخلق لله عز وجل وما رأيت شخصا أتقى لله منك يا مبارك فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي فعف عن رمانه فساق الله له ايه البستان وصاحبه البستان فتزوجها بعد ما اتجوزها انجب منها ابنا مباركا هو شيخ الاسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمه واسعه. العلامه اللي بعد كده علامه رقم 26 ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين وهو ده الزمن اللي احنا عايشينه فعلا ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح. قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ايه؟ يعني بني ادم بالبلد كده ملوش لازمه ولا ليه اي قيمه ولا قدر ولا اي حاجه رغم ذلك هيكون اسعد الناس بالدنيا زي ربنا عارفين عارفين زي تجار المخدرات تجار الهيروين مش عارف ايه هم دول بقى اسعد الناس بالدنيا وما يتكلمش غير بالفلوس حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع وده يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام سأله عن أشراط الساعة قال وسأحدثك عن أشراطها من بينها إيه قال أن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها إنك تشوف الحفاة العراة هم دول سادة البشر وفي حديث تاني بيوضح برضه المسألة أكتر حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة حديث عجيب جدا من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول نترجم ترجم صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله وما التحوت يعني التحوت هيبقوا أعلى من الوعول قال وما التحوت قال فصول الرجال وأهل البيوت الغامضة وقال له وما الوعول قال أهل البيوت الصالحة فالتحوت اللي هم أهل البيوت الغامضة في ناس كده بيوت غامضة تقول أنا معانا الراجل ده معرفش اللي داخلين دول أشكال غريبة وخارج من عنده أشكال غريبة مرة واحدة تلاقيه غني مرة واحدة تلاقيه فقير مرة واحدة تلاقيه راكب عربية مرة واحدة تلاقيه مش عارف عامل ازاي بيوت غامضة عياذا بالله فأهل البيوت الغامضة دولت هيكونوا إيه أعلى عند الناس من أهل البيوت الصالحة هي دي من ضمن علامات الساعة لذلك مقاييس البشر اختلفت عن مقاييس رب البشر وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح فقال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات شوف اللفظ واضح ازاي مخدعات ايه استمرار يعني سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين تخيل يعني الأمين يبقى خاين والخاين يبقى أمين والكذاب يبقى هو إيه الصادق والصادق يبقى هو إيه الكذاب ربنا عافيه وعافيكم يا رب وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ولذلك النبي عليه بقى بيوضح لهم بقى بيصحح المسألة بقى بالنسبة إيه للأمة عشان تعرف إن المقاييس دي غير المقاييس دي النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم يقول رب أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب ادي مقياسه إيه عند البشر ملوش لازمة خبط عليه مين فلان وقفل ده في وشه ملوش لازمة عنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه يا الله وفي يوم من الايام حب النبي عليه السلام يوضح لهم بقى الموضوع ده مثال عملي بقى حديث عند البخاري مر رجل غني ما شاء الله قدها ولابس بقى ومتشيك ومعدي من قدام الصحابه فالنبي عليه السلام ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا حري ان تكلم ان يسمع وان شفع ان يشفع يتصل بالتليفون يا فلان جاي لك فلان تخلصه عينينا يا باشا ده ده شخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل حياتنا و... خمسه وايه الموضوع كله خلاص خلص بقى وان شفع ايه ان يشفع وان نكح ان ينكح اول ما يقول عايز اتجوز اتفضل يا اهلا وسهلا ده احنا مش عارف ايه واتفتح الابواب كلها ولا في شرط يتقال اتفضل احنا نلبسها ونجيلك لحد عندك شوف المنظر عامل ازاي طب ومر بعدها رجل فقير جدا جدا فالنبي عليه الصلاه وما تقولون في هذا بقى فقالوا حريم ان تكلم الا يسمع لو قعد ينادي مننا للسنه الجايه ولا حد سمعه وان شفع قال له يشفع لو اتصل لو سمحت الله يبارك فيك طب يا ابني احنا ناخد منك ايه ده احنا بنقدم السبت عشان نلاقي حد يقفل سكه في وشه وان شفع ايه؟ قال لا يشفع وان نكح لا ينكح تيجي تقول له يقول لك حيلتك ايه؟ اللي معوش ما يلزموش معاك قرش تساوي قرش ولا حول ولا قوه بالله ودي مقاييس عياذا بالله فاسده فانما سمى صح بقى ايه المفهوم بقى قال لهذا الفقير ده بقى خير من ملء الارض من مثل هذا شوف ده مقياس ايه؟ مقياس ربك عز وجل، ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وده رجل فقير ونحيف جدا وضعيف جدا واستقامه دقيقه، حديث رواه احمد بن حسن، طلع يجيب سواك للنبي عليه السلام فجت الريح فهزت الاغصان فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فايه فظهرت سيقانه. الصحابه ضحكوا فلما ضحكوا النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ مما تضحكون؟ وفي روايه مما تعجبون؟ قالوا نضحك او نعجب من دقه ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم هو ده ميزانكم انتم شوف بقى ميزان ربنا قال والذي نفسي بيده لهما السقام الرفيع اللي انتم بتتريقوا عليها ديت لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد في المقابل بقى حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي الرجل السمين العظيم انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند من عند الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة هي دي المسائل يبقى المقاييس هتختلف وهيرتفع الأراذل والسفهاء وأهل الإيمان وأهل التقوى هينزلوا لكن مش مشكلة لأن كل ده هيتعوض فين؟ في الجنة ربنا يرزقنا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة إيه في الجنة ثم يسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط علم رقم 27 تباهي الناس في المساجد وزخرفتها وده طبعا واضح في هذا الزمان كتير جدا من الناس فهم المسألة فهم مقلوب بس نقول الحديث الأول الحديث رواه أحمد بسند صحيح النبي عليه بيقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد واحد راجل مليونير بني حتة مسجد يقول له عايز مسجد تحفة انا عايز كده حاجه ايه الناس تتكلم عنها ده بنى مسجد فيجيب واحد تاني غني يقوم باني مسجد جنبه يقول له بقى تعالى خلاص بقى على المسجد بتاعنا وهو ده عمارة المسجد عمر ما دي كانت ع- كانت عمارة المسجد عمارة المسجد إنما تكون بطاعة الله وبملء بيت الله إيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن هي دي إيه؟ عمارة المسجد عشان كده بيقولوا النهاردة الناس اللي ممكن إن هم النهاردة يبنوا مسجد وما شاء الله بالرخام والمكت والمكيفات ويعملوا نجف ويعني ويعملوا كل الحاجات ديت وبعدين في الآخر خالص يقوم جايب خطيب تعبان يخرب عقول البشر طول الوقت يبقى انت كده عمرت مسجد لا ده انت كده كان قله المسجد في الوقت ده افضل يعني عدم بناء المسجد كان افضل ليه لان بدل ما توصل للناس الدين غلط يبقى على الاقل ما كنتش توصل لهم خالص صح ولا لا يروحوا هم بقى يسمعوا الدين في اي حته ثانيه لا عماره المسجد في نظري ابني يا اخي سور سور كده طوب احمر كده ولا حتى خشب وسقفه بس عشان ال- المطر والبرد والشمس وحط فيه سماعات نظيفه وهات رجل عالم فاضل وقعده يعلم الناس هي دي عماره المسجد اما طبعا لو كان يعني برضه هي- هيبني مسجد برضه فخم وما شاء الله وفي نفس الوقت هيعمره بطاعه الله ويجيب له دعاء مخلصين يعلموا الناس الدين الحقيقي فدي برضه عماره المسجد لكن الاساس ان مش عماره المسجد هي بس فقط ايه الرخام والموكيت والحاجات دي مش هي دي فقط الايه عماره المسجد ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا عشان كده سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نهى عن زخرفه المسجد خوفا من ان الناس ايه تنشغل عن العباده فقال لما كان بيجدد المسجد قال للقائمين على تجديد المسجد النبوي قال لهم أكن الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس حديث رواه البخاري العلامة اللي بعد كده اللي هي رقم 28 انتشار الشرك في الأمة برضه عايزين نقف مع العلامة دي علامة عجيبة جدا انتشار الشرك إيه؟ في الأمة طب أمة الإسلام وأمة التوحيد معقولة الشرك يرجع لها مرة ثانية أيوه يرجع لها مرة ثانية وده حاصل ده حاصل فعلا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان يا الله بقى الأوثان هترجع تعبد تاني أيوة هترجع تعبد تاني والكعبة هتتهدم وهتجتمع الأصنام مرة تانية حوالين الكعبة قبل ما تتهدم والناس ترجع تانية لعبادة الأصنام فاكرين حديث ال- المهدي ونزول عيسى عليه السلام في اخر حديث يحصل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فياتي الشيطان اليهم فيقول الا تجيبوني؟ فيقولون الى اي شيء نجيبك؟ فيقول الى عباده الاوثان فيرجعون مره اخرى الى عباده الاوثان. حديث رواه احمد سند صحيح. حديث ده رواه الترمذي سند صحيح لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. في روايه مسلم بقى حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة ذي الخلصة ده ايه؟ ده صنم صنم كان بيعبد كان بتعبده قبيلة دوس فنبع عشان بيقول مش هتقوم الساعة إلا لما يرجع تاني نساء دوس تذهب كده إلى إيه؟ إلى هذا الصنم ويعبد مرة أخرى من دون الله عز وجل طب واللي حصل في الأمة دلوقتي إيه اللي حصل؟ الشركيات اللي الأمة وقع فيها كتيرة جدا على سبيل المثال لا الحصر ذهاب الناس إلى الصحراء والعرافين والكهان كتير جدا من الناس النهارده بيعاني من موضوع الاعمال والسحر والحاجات اللي بتحصل دي وانتوا عارفين النهارده نسال الله العفو والعافيه النهارده الحرب الخفيه على المسلمين هي حرب الجن. الحرب الخفيه على المسلمين النهارده يعني الامم الثانيه لما بتعوز تحارب المسلمين النهارده لا هيجيب لك سلاح ويحاربك ولا يعمل حاجه معاك، هو بيسلط عليك الجن ولا يكون ذلك الا بتقدير الله. يعني مش هيحصل اي ضرر الا اذا ربك عز وجل اذن في ذلك فان اذن في ذلك خلاص هيحصل لك الضرر وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا احسن من النبي عليه السلام حديث البخاري سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر اسمه سحر التخييل كان يخيل اليه انه انه فعل الشيء آه، ولم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام لكن الامر ده بفضل الله عز وجل كان بعيد عن التشريع وكان بعيد عن الوحي كان امر خاص بزوجاته يظن النبي او يخير اليه انه اتى زوجته ولم ياتيها صلى الله عليه وسلم فكان سحر كان سحره مين رجل اسمه لبيد بن الاعصم رجل يهودي اسمه لبيد بن الاعصم واتفك السحر بفضل الله سبحانه وتعالى فبعض الناس لما يقع في موضوع زي كده اول حاجه يعملها ايه يقول لك ده فلان ده في واحد بقى ما شاء الله ايه مكشوف عنه الحجاب في الحته الفلانيه وتروحي له او تروح له واول ما تخش له ما شاء الله بقى راجل يعني الصلاح اللي في الدنيا ده كله في وشه فاول ما تخش له يخلي القرين اللي معاه يخاطب القرين اللي معاه اول ما اخش ابوك اسمه كذا صح ما شاء الله ما شاء الله انت لسه ما كانتش معاه وامك اسمها كذا ما شاء الله عرفت منين ده لسه اقول وانت جاي لي بقى عشان كذا لا لا لا ده خلاص ده انا كده خفيت خلاص ويبتدي بقى ايه عياذا بالله يوصل لك معلومات هو فعلا ما حدش عارفها غير مين غيرك انت ممكن انت حتى تكون مخبيه عن اقرب الناس اليك فهو يقول لك على معلومات انت ما تعرفهاش او, أو ما حدش يعرفها عنك فتظن ان الراجل ده فعلا راجل بقى واصل بقى وعارف كل حاجه وهل هناك احد هل هناك احد يعلم الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا الغيب على اطلاقه لا يعلم احد أما بعض الغيبيات يأذن فيها الله عز وجل لبعض الرسل والأنبياء اللي هم يعلموها من أجل نجاح الدعوة وتوصيل الرسالة فقط فهؤلاء دجالون طب إيه حكم بقى من يذهب إلى هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما يا الله أتعب نفسي خمس صلوات بالسنن أربعين يوم ولا يقبل مني صلاة ولا تقبل ولا صلاة لا فريضة ولا نافلة بذهابي وأنا رايح ليه لا ده انا ما كنتش رايح اتعالج والله ده انا بس رحت قلت استكشف واشوف الناس دول بيعملوا ايه مجرد رايح تستكشف لا تقبل صلاه 40 يوم امال لو رايح عشان تتعالج وهتصدقوا في حديث تاني بقى النبي عليه الصلاه ايه من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف المشكله عامله ازاي مشكله كبيره جدا يا اخوان مساله عقيده ان انت تعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله طب انا عايز ادور على واحد يعالجني بالقران المسائل برضه يعني احنا عايزين نعالج مشاكل موجوده في المجتمع كتير جدا من الناس تتصل يقول لك انا عايز اشوف حد يكون بيقرا قران حلو قوي عشان ايه يعالج ابني طب ماشي النهارده في ناس اصبحت دي حرفتهم يا اخوان ونعلم اناسا من هذا الصنف عياذا بالله والله بل مفلل وقصور من ورا النصب ده يعمل ايه حفظوا كم آية من آيات الرقى الشرعية ولا دليل على بعض يعني أغلب الآيات اللي هم يعني بيتعاملوا بها مع الرقى الشرعية لا دليل عليها أبدا إلا بعض الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كآخر سورة البقرة كآية الكرسي أو بعض السور زي البقرة يعني حاجات معينة إنما ده يجي عند آية يقول لك إيه كررها 113 مش معنى 113 ما كان 120 لا لا لا لا 113 112 ما تنفعش 114 يبقى عديها ما ينفعش فيحدد لك 113 والآية دي بقى 33 والايه دي 45 والايه دي مش عارف ايه ويقعد يعد لك ويقنعك بقى ان ده هو ده العلاج وتاخد ميه الزعفران وتعمل وتسوي ويقعد يضحك عليك وعلاج المسائل دي ثلاث ارباعها وهم معلش انا هندور في الحته دي عشان بس مساله مهمه جدا احنا عايزين النهارده نريح كل المسلمين والمسلمات عشان فعلا يرتاحوا من هذه المساله وعلاج المساله دي علاج وهم انا ما اقعد قدامك كده اقول لك لا اطمئن اطمئن ان شاء الله ده ان شاء الله بس اول ما اقرا عليك هتحس حاجه معاك بعدين يعمل لك زي لك مد ايديك امد ايدك لك لو اتفتحت رمعه يبقى انت مسحور وشيء طبيعي ان انت اعصاب ايديك لا تتحمل انت ترفعها تلت ساعه لازم هتتفتح فاقول لك اه سبحان الله اتفتحت فايه يبقى ده راجل كلام مظبوط ده لا اتفتحت يبقى ايه يبقى في سحر فعلا وبعدين يجي يعملها ازاي يقول لك طب ايه يعني وانت قاعد كده حط ايدك على رجليك لو لقيت ايديك بتتهز يبقى في حاجه فانت بالوهم تلاقي ايديك اتهزت لوحدها وهكذا يفضل يضحك عليك لحد ما في الاول بس خلاص ما تقلقش ان شاء الله انا عرفت الموضوع فين وخلاص اعتبره اتحل ان شاء الله جلسه والثانيه والثالثه كل جلسه ياخد فيك منها ايه؟ ياخد منك 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه واحد ثاني من مثلا الناس الاغنياء يسمع بهذا واغلب الاغنياء مشاكلهم كلها في هذا اغلب الاغنياء مشكلته ايه؟ يقول لك انا محسود انا حاسس الناس بتحقد عليا انا حاسس ان رزقي بيقل نتيجه الناس بتبص لي انا عايز حد يرقيني فيروح لواحد يرقيه يقول له ان شاء الله خلاص الحسب راح وكان فعلا في حسب شديد وراح خلاص فيها كام دي 500 جنيه والمره الثانيه بس يقول له ما ينفعش جلسه واحده لازم اثنين وثلاثه واربعه عشان ايه نقضي على الميكروب لكن مش معنى كده ان بنقول كل اللي بيعالجوا دجالين معاذ الله نقول ذلك ما اقدرش اقول كده لكن بنقول ان اعظم علاج كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه واسعه اعظم علاج هو ما يكون من العبد لنفسه باذن ربه بمعنى ايه بمعنى ان العلاج ده بالذات محتاج اخلاص وهل هناك اخلص من الانسان لنفسه؟ في حد بيحب لك الخير اكتر من نفسك؟ مفيش حد، انت اكتر واحد بتحب الخير لنفسك، طب نعمل ايه؟ قال لك لو انت حسيت باي حاجه من ديت اقرا الفاتحه يعني. ده الفاتحه ليها كم اسم؟ ليها 17 اسم، من بين اسمائها الشافيه، من بين اسماء الفاتحه الشافيه. اقرا الفاتحه بنية الشفاء وما تجربش، ربك عز وجل لا يجرب، نحن نفعل هذا يقينا وحسن ظن منا في الله سبحانه وتعالى اقرا الفاتحه من الشفاء أما شفي رجل من فاتحة الكتاب حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري لما رقى سعيد أبو سعيد الخدري الرجل الذي كان في أحياء العرب ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية يبقى هي رقية صح ولا لا؟ وبعض الأدعية والأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والصلاة كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سبب للعلاج ولا تذهب إلى هؤلاء لا تذهب نصيحتك لا تذهب إلى هؤلاء وما توهمش نفسك ما توهمش نفسك قم بالليل يا أخي يعني أنا أظن أن أعظم علاج في الموضوع ده وخد مني الكلمة دي احفظها أعظم علاج للموضوع ده قم صلي ركعتين قيام ليل والجأ إلى الله عز وجل واستغث بالله عز وجل قل يا ربي أنا خلاص أنا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أنا ما حدش يقدر عليك إلا أنت ورب سبحانه وتعالى سيصرف عنك السوء إن شاء الله جل وعلا يبقى من بين الأشياء الشركية اللي هي إيه؟ الذهاب إلى العرافين والتيقن والتيقن يعني عشان برضه تبقى المسألة واضحة يعني مش مجرد الذهاب يبقى وعنا في الشرك لا التيقن بأن دوت هو الذي يملك العلاج النبي عليه إيه؟ من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسألهم فصدقه يبقى عنده يقينهم إن هو ده اللي إيه؟ يملك العلاج فسأله فصدقه فقد كفر به أنزل إيه؟ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذهاب إلى المقابر بقى والأضرحة حدث ولا حرج النهاردة أكثر الناس العوام إلا من رحم الله أول يقول لك حتى المثل بلوم يقول لك هو النبي عليه مش قال إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة أهل القبور حديث موضوع أصلا ليس له أصل من السنة فيقول لك أول ما تكون متضايق بس تعالى نروح بس نزور السيد هتلاقي القلب انشرح كده والمسألة إيه بقت عالي العالم يروح هناك وسبحان الله وتعمدت مرة أدخل هذه المساجد وأشوف إيه اللي بيحصل جوه والله العظيم أشياء يندى لها جبين أشياء لا ينبغي أن تسأل إلا من الله عز وجل يعني اللي واقف مدد يا ست ويا ست بقى يعني انا بقى لي خمس سنين باجي لك وبنت ما خلفتش لحد دلوقتي بقى ده كلام يعني تكسفيني في كل مره يعني مش عارف ايه لدرجه ان بعضهم بينصبوا على الناس يعني واحد كان كان شغال في طريقه رفاعيه كان واحد راس من رؤوس الطريقه الرفاعيه وكلها طرق ضاره ان شاء الله جل طرق الصفيه دي فسبحان الله فتاب الى الله عز وجل فقعدت معاه بدردش معاه بقول له يعني احكي لي بقى عن بعض الحاجات اللي كنت بتعملها قال لي انا كنت اقف عند السيده زينب رضي الله عنها واقعد اعمل ايه اعمل شاي وقهوه كده يجي لي واحد من دول يقول لي سمحت كوبايه شاي الله يبارك فيك حاضر يعمل كوبايه واديها يجي ماشي بقى بيحاسب ويحط ايده في جيبه يحاسب حساب كام ان شاء الله يقول 20 جنيه ايه كوبايه شاي ب 20 جنيه ليه انت عاملها بايه؟ عاملها بالالماس يقول لي هي ب 20 جنيه يقول له 20 جنيه كتير كتير على الست يقول لا يا عم ما تزعلاش مني الله يبارك فيك خد 50 جنيه انا مش قد الست خدت بالك شوف ينصب عليه ازاي يوم لبسه في المساله بيقول له ايه هتزعل الست لا يقول لها يا ست خد اتفضل سبحان الله وبعضهم يعني او يحكي لك حكايات عجيبه الشكل بقى من اولياء ومش عارف ايه يعني قصه اخي بيحكي لي كان حضرها في خطبه فالخطيب طالع بقى وطبعا البضاعه المزجاه ليه ايه الاولياء والاضرحه والقبور ومش عارف ايه فبيحكي قصه ايه واحد ايه تلميذ من تلاميذ سيده احمد الدرديري فبيقول لك بقى ايه احمد دردير بقى قاعد يعلم بقى تلميذه بقى ايه الفتوحات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله المهم التلميذ ده في يوم من الايام ماشي فواحده ست راحت ايه مناديه عليه لو سمحت انا محتاجاك بس في امر سؤال مشوره معاك فدخل معاها البيت فقالت له والله لن اتركك حتى تفعل الفاحشه قام ازاي ومش ازاي ما اقدرش انا راجل ولي من اولياء الله وما اقدرش طب المهم قال لها ايه افكرتك في ايه في اي حيله كده قال لها طب تاذني لي ادخل الخلاء حتى اتزين قالت له اتفضل والخطيب بقى واقف على المنبر ما شاء الله صوته ايه وعمال بقى والناس تحت بقى ايه منفعله معاه جدا كل ما يمكنه الله اكبر وشغالين معاه ما شاء الله فالمهم طلع فبيقول لك ودخل الخلاء ولما دخل الخلاء جلس يقرا القران خير والناس تحت عماله تكبر فسبحان الله فالمهم ايه فاول ما قعد يقرا القران بقى ويدعو ومش عارف ايه والكلام ده كله بيقول لك فجاه المخرج بقى عايز كده طبعا شفت الفيلم ده بيقول لك فجأة اتفتح باب تحس كده انت بتسمع فيه مؤثرات كده او اضاءة ومش عارف ايه واكشن كده وعايزين موسيقى تصويرية كان عايز موسيقى تصويرية وعلى المنبر والله فالمهم ايه يقول لك فجأة اتفتح باب وسلم ما هو لو باب هينط منين؟ هيكسر رقبتي فالمهم ايه فجأة اتفتح باب وسلم فراح نازل مع السلم عايز يروح بقى يقول لشيخه مين؟ احمد درديري بقى عايز يقول له لا ده مش انت بس اللي واصل بقى يا حبيبي ده انا كمان واصل اهو ده انا اتفتح لي باب بسلم فاهم ازاي؟ فالمهم راح لشيخه فقال له يا شيخ احمد ده حصل كذا وكذا وكذا وانا بقى ليا كرامات وبركات وحركات ومش عارف ايه فحتى حصل كذا وكذا واتفتح الباب والسلم قال له هتقول لي يا ابني ما انا الباب والسلم اللي انت نزلت عليه يا حبيبي قال ايه والناس تحت طبعا لك ان تتخيل بقى الناس تحت بقى عمالين تكبير وتصفيق وكانهم عاملين في مسرحيه فكل دوت من الضحك على ايه على المسلمين والبعد عن اصل الدين الكلام ده كله ضحك على الناس يا اخوه المهم العلامه اللي بعد كده اتخاذ المساجد طرقا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه والحديث رواه ابن خزيمه واراد الشيخ الالباني في سلسله صحيحه قال ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين بيحصل منه بيحصل تلاقي مسجد جنبيه ورش الناس اللي في الورش ما بيصلوش وربنا يتوب على جميع عصاة المسلمين يا رب ويشرح صدور المسلمين جميعا للصلاة المسجد ده بالنسبة له يدوب فقط مكان عزك الله لقضاء الحاجة فقط يخش يغسل وشه ويتشطف وما يصليش فياخد ايه طرق او بعض الناس يبقى المسجد ده ايه ليه باب من هنا وباب من الناحيه الثانيه فبدل ما لسه هيلف اللفه دي كلها يخش المسجد يعدي منه ولا يصلي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض المساجد النهارده نسال الله العافيه والعافيه عاملين لها ايه اثار سياحيه يبقى ايه يقول لك اسواق سياحيه جايه تتفرج على الاثار اللي موجوده فين اللي موجوده في المسجد وممكن الثروه تتعطل في المسجد عشان الفوج السياحي بيتفرج على المسجد هو ده إيه؟ ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم العلامه اللي بعد كده العلامة رقم 30 أن تلد الأمة ربتها أو ربها حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن علامات الساعة وسأخبرك عن أشراطها قال إذا ولدت الأمة ربتها حديث الصحيحين في رواية مسلم قال إذا ولدت الأمة ربها ربها يعني إيه؟ يعني سيدها وربتها يعني سيدتها فالمهم إيه؟ طبعا العلماء اختلفوا في معنى هذه هذا الكلام أو هذه هذه العلامة خلاصة القول في الموضوع ده أو في العلامة ديت انتشار العقوق في الأمة حتى يعامل الرجل أمه وأباه معاملة سيئة كأنها أمة عنده يعني من كتر ما هو بيعامل أمه معاملة كأنها أمة عند هذا الولد فكأنها هي التي ولدت إيه سيدها لأن هو بيعاملها معاملة السيد لأمته ولا حول ولا قوة بالله واحنا طبعا تكلمنا كتير جدا عن مساله بر الوالدين الاخوه ربنا يحفظنا يحفظهم كنز كبير جدا جدا ان ربنا يكرمك وتكون امك موجوده او ابوك موجود او الاثنين موجودين النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الوالد اوسط ابواب الجنه اوسط ابواب الجنه عايز تفهم اوسط ابواب الجنه بر والديك وابعد عن العقوق العقوق ده يعني سبحان الله حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فرض ولا نافله اول واحد من الثلاثه ده مين العاق والديه يا الله يعني تقعد تصوم يا راجل وتصلي وتزكي وتحج تعمل كل الاعمال الصالحه دي كلها وتيجي يوم القيامه تلاقي ما فيش ولا حاجه اه ممكن ليه لان من مبطلات الاعمال حقوق الوالدين ان اشكر لي ولوالديه قال ابن عباس ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه قال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل في حديث رواه البخاري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر تعرف أسلوب السؤال يلفت النظر خليك تنتبه كده ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين خلى بعض الشرك ايه عقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يا اخوه ربنا يحفظنا يحفظكم اكتر حاجه ممكن تضمن قبول فيها بفضل الله بر الوالدين ليه لان الام ماتت او الاب مات وهم راضيين عنك يبقى ان شاء الله ضمنت اوسط ابواب الجنه ربنا يرزقنا اياكم الجنه علامه رقم 31 العلامه رقم 31 ظهور الخصف والنسخ والقذف يعني ايه الثلاثه دول ايه الخصف الخصف ان الارض بتتفتح وتبلع اللي بتقل عليها ده الخصف وده حصل مع امم كثيره من الامم الكافره والمسخ ان يمسخ الانسان خنزيرا او قردا والقذف هو القذف من الحجاره كما حدث لاصحاب الفيل حديث النبي عليه السلام حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال يكون في اخر هذه الامه خسف ومسخ وقذف قالت امنا عائشه قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث لو كتر بقى الخبث والمعاصي والذنوب ولم يجد من ينكر على اهل الذنوب على طول ايه يهلك الصالحون مع الطالحين ويبعث الناس على نيتهم يوم القيامة في رواية ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف رواية الإمام أحمد توضح بقى المسألة مين اللي هيتخسف بيهم ومين اللي هيتمسخوا يعني النبي عليه الصلاة حدد أنواع معينة من أول هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية زندقية والقدرية الزنادقة والقدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف معنى الكلام ده إيه؟ معناها أنهم بيتهموا الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء التي تقدر وإنما يعلمها بعد وقوعها لا يعلمها قبل وقوعها حاشا لله جل وعلا يبقى إيه سيكون في هؤلاء إن شاء الله إيه كما أخبر النبي عليه السلام مسخ وقذف حديث تاني برضه بيوضح المسألة ديت عمليا حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا يعني إيه قريبا يعني قريب من المدينة المنورة فقد أظلت الساعة الجيش ده جيش مين عارفين جيش مين؟ الله يبارك فيكم، الجيش اللي هيروح عشان يقاتل المهدي عليه السلام. الجيش دوت كما جاء في رواية أخرى صحيحة إن هيخسف بأوسط الجيش فيتنادى أول الجيش مع آخر الجيش، شفتوا اللي حصل؟ وسط الجيش كله اتخسف بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بأولهم وآخرهم إلا الشديد الذي يخبر عن الجيش. جيش طالع عايز يقاتل المهدي واول ما يطلع الجيش دوت وهو طالع اول ما يطلع الجيش دوت طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام فالجيش ده يحصل فيه ايه؟ هيتخسف بيه، هيتخسف بيه ازاي؟ الوسط بتاع الجيش يتخسف بيه فالأو فاول جيش ينادى على اخر الجيش اللي هم ده اللي في النص اتخسف بيهم. فاول ما يتكلموا فواحد من الناس ديت يخاف فيجري، اول ما يجري يتخسف باول الجيش واخر الجيش، يبقى الوسط اتخسف بيه والاول والاخر يبقى كل الجيش اتخسف بيه. هيفضل مين الرجل ده بس؟ اول ما يوصل هناك هيقول لهم لقد خسف بالجيش الذي جاء ليقاتل المهدي وجعل النبي تلك العلامه هي اوضح علامه على ظهور المهدي عليه السلام. في علامات كثيرة جدا ممكن يتشابه فيها المهدي مع غيره إنما العلامة دي هي أفضل علامة لظهور المهدي عليه السلام وطبعا حصل خسوفات كثيرة جدا في آه، عصور آه، كثيرة جدا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وبعدين جاء الوعيد جاء الوعيد خد بالك مسألة مهمة جدا جاء الوعيد للعصاة ممن يسمعون الغناء وممن يشربون الخمور بالقصف في آخر الزمان إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سندا صحيح قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك امتى الكلام ده يحصل قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور القيان والقينات اللي هم المغنيين والمغنيات يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف المزيكا وشربت الخمور حديث آه، ثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها زي ما قلنا من الدرس اللي فات يسموها مشروبات روحية كين عبد العال أي حاجة يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض أو الخسفة يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير أدي إيه؟ أدي المسح ولا حول ولا قوة إلا بالله طب المسح ده هيكون حقيقي؟ هيكون حقيقي ولا هيكون معنوي؟ انقسم العلماء إلى قسمين بعضهم قال هو هيكون حقيقي فعلا وده الراجح من اقوال اهل العلم ولذلك آه، فسر الحافظ ابن- ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه المسخ في قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فسره بانه مسخ حقيقي فعلا اتمسخوا قرادة وخن- قرادة خاسئين ودي في قصه اصحاب السبت من اليهود برضه ربنا حرم عليهم ايه الصيد في يوم السبت والحيتان ما بيجيش البحر غير يوم السبت تخيل فبيعملوا ايه فيقوموا حاطين الشبك يوم الجمعه ويلموه يوم ايه؟ يوم الاحد. طبعا الحيتان تيجي يوم السبت تلاقي الشبك فتخش فيه. فيجوا يوم الاحد يلموا الشبك يلاقوا في ايه؟ حيتان. فأ- فلما تحايلوا مسخهم الله عز وجل ايه؟ قرادة ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعض الناس قالوا لا المسخ يكون معنوي لأهل هذه المعاصي بأن تمسخ قلوبهم يبقى الإنسان ده عايز الله قلبه قلب خنزير لا يغار على حرمته وده موجود بالفعل موجود موجود النهارده مثلا الله العفو والعافيه يعني ان واحد لا يغار على على زوجته ولا على بناته يخرجهم عيانين في الشارع ولو حتى طوب الارض بص عليهم ولا يتحرك ايه المشكله؟ وينزل بناته في الشواطئ بالمايوهات نسال الله العفو والعافيه هذا مسخ قلبه قلب خنزير ولا حول ولا قوه الا بالله آه، نقف عند تلك العلامه حتى لا نطيل على حضراتكم يبقى العلامه اللي جايه رقم 32 هي التناكر بين الناس ان ما حدش عايز يعرف حد خالص فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص فاني داع فامن من قلبك